لما تقعد تبص حواليك على الشخصيات اللي موجودة من حواليك هتلقى شخصيات منورة قوي قوي ومكانها كبير وحجمها ضخم وهتلقى شخصيات تانية كأنها ماشية وراها في الظل يا دوب بالعافية تقدر تشوف جزء من ملامح الشخصية دي لما تشوف الشخصية اللي أكبر منها واللي أضخم منها واللي ملتصقة بيها والتاريخ بالمناسبة كله بيورينا الصورة دي يعني مين ممكن يتخيل إن الناس تركز مع يوسف النجار وهو جنب العذراء مريم أكيد الراجل رغم كل الدور العظيم اللي قام بيه مش هياخد حقه طبعا لأنه جنب أمنا المتواضعة العذراء مريم لكن كمان هتبص على موسى ويشوع هتلقى الظاهرة دي كل الناس عارفة موسى لكن كام حد بيحط اسم يشوع جنب موسى دايما كانوا يقولوا يشوع الغلام خادم موسى وهكذا شخصيات كتير بتبان في الظل ولكن إذا شلت هذا الظل من الشخصية الكبيرة اللي قدامها الشخصية الكبيرة هتبان بلا ملامح عشان كده الطبيعي تكون في شخصية كبيرة وشخصية تانية كأنها الخلفية بتاعتها بالضبط الكلام ده هينطبق على قصة أمنا سارة وأبونا إبراهيم أبونا إبراهيم يتصدر المشهد أبونا إبراهيم المدعو والمهاجر وأبونا إبراهيم أبو المؤمنين وأبونا إبراهيم كل حاجة اتكلمنا عنها في حلقات سابقة لكن أمنا سارة تكاد تظهر معه في مواقف قليلة جدا وبسيطة للغاية لكن النهاردة هيكون نصيب الحلقة بتاعتنا أن نتعامل ونتكلم عن شخصية أمنا سارة تعالوا بينا نشوف الشخصية اللي كانها بتبان بصعوبه حوالين شخصيه ابونا ابراهيم من ضخامه حجم واضاءه ابونا ابراهيم ازاي الشخصيه دي كان لها تاثير في غايه الخطوره على حياه ابونا ابراهيم عاوزك تركز في حاجه في غايه الخطوره ان الكتاب المقدس دايما رابط ابونا ابراهيم بساره رغم القصة الدراماتيكية اللي اخترقت الأحداث في النص وهو زواج أبونا إبراهيم من هاجر بموافقة أمنا سارة لكن تظهر سارة من الأول إلى الآخر من أول ما تقرأ قصة أبونا إبراهيم من سفر التكوين أصح 11 لغاية وفاة أبونا إبراهيم ودفنه في حقل المكفيلة جنب سارة مراته تشعر أنها قصة الحب الطويل بكل ما فيها من صعود ونزول ومرتفعات ومنحنيات وانا دلوقتي هكلمك في حاجه صغيره قوي عن علاقه ساره بابونا ابراهيم كزوجه وزوج قبل ما نتكلم عن علاقه ساره باسحاق ابنها وقبل ما نتكلم عن الدور اللي لعبته ساره في احداث قصه حياه ابونا ابراهيم الحقيقه ساره كانت الزوجه اللي مرات كتير جدا كنت تشوف انها خاضعه الى درجه الضياع يعني مثلا لك ان تتخيل انه ابونا ابراهيم ضحى بيها مرتين مره مع فرعون مصر ومره مع المالك والمرتين يبان ابونا ابراهيم وكانه بيتخلى عنها وكانه بيستغل جمالها علشان خاطر يقدر يعيش لانه خاف انه يتقتل بسببها لكن الغريبة جدا لم نسمع مرة واحدة أن سارة تذمرت أو أن سارة اشتكت أو أن صورة أبونا إبراهيم انهارت في عينيها سيدة كانت قد كده قادرة تخضع لزوجها وقادرة تكون زوجة وفية معاه رغم عدد المرات اللي بمنتهى الوضوح كأن أبونا إبراهيم تخلى عنها وسابها الزوجة اللي لما بدأت تتكلم عن أبونا إبراهيم تذكر لها هذه العبارة التاريخية اللي بطرس الرسول ساب كل قصة حياتها ووصل بنات إنهم يقولوا نفس العبارة دي لما زارهم الله في الخيمة هو والملكين والكلام ده تلاقيه موجود في سفر التكوين أصح 18 وابتدى يقول لأبونا إبراهيم إنه أنا سأعود لك نحو زمان الحياة يعني بعد سنة ويكون لسارة ابن بدأت سارة تضحك في باطنها وتقول الآتي أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ بعد كل اللي عمله معاك يا سارة تقولي عليه سيدك ثم ازاي انت بتتكلمي بالطريقة دي هو من امتى كان الراجل سيدك هو نظرية سي السيد ما وصلتلكوش ولا ايه بالعكس أمنا سارة كانت الشخص اللي بتعرف تحط نفسها كويس قوي في حياة زوجها مش كأمة أو كعبدة ومش معنى إن هي تقول عنه سيدها إن هو يقول لها أنت جارية بتاعتي إطلاقاً دي كانت زوجة مكرمة معززة مش معنى ان الزوج ياخد الكرامة ان الزوجة تهان او تتكسر مع انه ما كانش زوج مثالي ومع انه كان عنده ضعفات كبيرة جدا فيما يخص زواجه لكن اسمع تقول ايه وسيدي قد شاخ هل كانت سارة تعلم إلا الله قاله لحواء أمها إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليكِ وخلي بالك ما كانش مجرد كلام بيتقال لكن كان فعل في نفس اليوم اللي كانت بتقول فيه سيدي قد شاخ قبل ما تقول الجملة دي كانت طلعت مع أبونا إبراهيم زوجها وعملت أكل كبير جدا وليمة عظيمة جدا للثلاث ضيوف اللي جوزها أصلا أول مرة يشوفهم وده معناه انها كانت مطيعه مش بس كانت شخصيه بتعرف تقدر وتهاب زوجها لكن كانت شخصيه خدومه جدا ومطيعه للغايه ومش بتشتكي ومش بتتذمر امنا ساره قبل ما تكون ام لاسحاق ابن الموعد كانت الرحم المقدس المحترم اللي الرب حافظ عليه دون ان يلتفت لكل اخطاء زوجها بسببها تعرفي لو انت بتسمعيني النهارده وعندك شويه مشاكل مع زوجك أنا عايز أقول لك إن الله لم يعد ولا زوجة بزوج مثالي كل الأزواج وكل الرجال عندهم ضعفات وقد تكون ضعفات قاتلة ولكن أمنا سارة عملت ما هو أخطر أمنا سارة مع أبونا إبراهيم كانت أعظم زوجة وأكثر زوجة مثالية هتقولي لي لأ خلي بالك بس أمنا سارة هي اللي شارت على أبونا إبراهيم بأنه يتجوز هاجر اقول لك ده ما كانش علشان خاطر نفسها ده كان عشان خاطر هو يبقى عنده اولاد وتخيلي معايا لما تصل التضحية إلى هذه الدرجة إنها تقول له أدخل على جاريتي هاجر لعلي أرزق منها بنين وكان عايزة تقول له أنا مقدرة جدا التزامك بيا ومقدرة إن الوقت بيفوت وأنت مش معاك أولاد وانت عاوز وريث يورثك وعاوز ابن تتسند عليه لما تكبر عشان كده انا ما عنديش مشكله انك انت تدخل على هاجر زواج تعرض إلى كم من الضغوط زواج تعرض إلى أنه الزوج يترك زوجته لفرعون والزوجة قد تترك زوجها لجاريتها علشان يجيب أولاد ولكن إزاي الله حافظ على هذا الزواج عايز أقول لك أنه مفيش زواج مثالي بلا أخطاء ومهما كانت فداحة الأخطاء تقدر وتقدري تحافظ على الزواج طالما قلبك متعلق بشريك حياتك طبعا ده مش بيديني رخصه ان انا اعمل اخطاء لان كل خطا ارتكبته ساره دفعت ثمنه دفعت ثمنه عندما صغرت في عيني جاريتها هاجر دفعت ثمنه عندما طردت هاجر وهي حامل باسماعيل الى البريه المره الاولى وعندما طردتها للمره الاخيره هي وابنها ايضا في اخر الوقت بعد 13 سنه وبعد ما كان اسماعيل بقى حاجه كبيره وبعد ما ابراهيم اتكسر بسبب اللي عملته وكانه كل حاجه كان لها ثمن وثمن غالي وجود اخطاء ووجود عواقب للاخطاء لا يعني تماما نهايه العهد العهد اقوى من الاخطاء مهما كانت صعبه او متكرره او فادحه قبل ما نتكلم عن علاقة أمنا سارة بإسحاق خليني أقول لك النهاردة إنه كيف أتى إسحاق أصلاً وكيف أتت هذه الضحكة اللي هي معنى اسم إسحاق إسحاق يعني يشحق أو يضحك إزاي القصة انتهت بضحكة انتهت بابتسامة إزاي ابتسم لهم الزمن والله وابتسمت لهم الأحداث حتى لو كانت الابتسامة متأخرة وصعبة وقاسية أنا عاوز أقول لك إن الله قدر يحول ضحكة إبراهيم اليائسة وضحكة زوجته اليائسة إلى ضحكة مزدوجة بس مش يائسة ضحكة الإيمان على العيان ضحكة الله على المستحيل رسالة العبرانيين بالذات في الأصح العظيم اللي هو أبطال الإيمان الأصح ال11 بيقول آية في غاية الخطورة عن أمنا سارة بيقول بالإيمان سارة نفسها أخذت قدرة على إنشاء نسل إذ حسبت الذي وعد صادقا الله لما بص على خيمة أبونا إبراهيم والكلام ده قلناه في حلقات خاصة بشخصية أبونا إبراهيم ولقاه هو وسارة في وضع الزوج والزوجة المثاليين ومع قسوة البرية كانوا قادرين يحافظوا على نفسهم وقادرين يكملوا ويواصلوا العهد ده مع بعض قرر الله أنه يأتي بإسحاق وعشان يأتي بإسحاق لازم كان يمهد لهذا المجيء بشيء مهم جدا وهو الإيمان والإيمان هنا ما كانش مجرد واحدة عندها رغبة أنها تخلف وربنا سمع لرغبتها لا لكن الإيمان هنا كان بشخص الله إذ حسبت الذي وعد صادقا فالإيمان بتاع سارة ما كانش متعلق في نفسها وما كانش متعلق في أحلامها كأي ست وما كانش حتى متعلق في زوجها لأن هي بتقول سيدي قد شاخ بس حتى إن كان سيدها اللي هو زوجها قد شاخ لكن الله الذي وعد صادقا التحدي اللي سارة خاضته في يوم من الأيام أن لا تلتفت إلى نفسها ولا إلى مماتية مستودعها بلغة الكتاب المقدس ولا تلتفت إلى أبونا إبراهيم حتى وكيف أنه صار رجل شيخ وكبير في العمر لكنها التفتت الالتفاتة الصحيحة حسبت الذي وعد صادقا وكان الجسر اللي عبرت عليه سارة إلى الناحية الأخرى إلى الغير منظور إلى واقع الله لكي تأتي بإسحاق من واقع الله إلى واقعها هو انها وثقت في الذي وعد واعتبرته صادقا الله النهارده بيقول لكل زوجه مخلصه لم تجد اي نتائج لاخلاصها ولم تشعر بان هناك تقدير للرحله الطويله اللي اجتازتها في بيتها احسبي اناتي خلاص احسبي انني صادق ضعي ثقتك في وعودي مش في الواقع المنظور اللي انت فيه زار الله ساره في خيمه وكانت هي في الخيمه تجلس خلف زوجها ابراهيم لكن زارها الله زيارة تاني حسب ما وعد أيضا وهو بيقول أعود لك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن الزيارة التانية محدش عارف عنها أي شيء وكأنها كانت زيارة خاصة جدا وسرية جدا لا يمكن أن يكشف عنها لكن الزيارة الأولى كان يراها زوجة مخلصة وخاضعة ومتواضعة ومعين نظير أبونا إبراهيم إذا توفر الأمرين دول في بنات أمنا سارة الله قادر الله قادر أن يزور الرحم العقيم بضحكة مختلفة عن كل اليأس اللي حصل وعن كل الإهانة اللي الزمن عملها فيك وكل الخوف اللي كنت بتخافيه بسبب كل الأحداث تم تجميده وتعليقه في وعد الذي وعد الذي هو صادقا والنهاردة اسمحي لي أقول لك حاجة قبل ما أختم الحلقة دي إنه إذا توفر الحياة الأسرية الحقيقية اللي بترضي الله واللي بتعتبر الله هو رقم واحد والزوج وسيادة يجب أن تحترم وتكرم وتغفر أخطائها من أجل استمرار المشروع العظيم مشروع الأسرة وإذا كان عندك هذه الثقة اللي بتعلق يأسك فالله وتعلق إحباطك فالله فالله لن يخذلك أبدا وستكتشفي أن اللي أنت زرعتيه وقت الألم ووقت اليأس ووقت الإحباط تحول إلى ضحكة كبيرة جدا مجلجلة في كل التاريخ بطوله وبعرضه ما أروع إنك تركز في حاجات خاصة جدا في هذه القصة وما أروع في النهاية إنك تدرس علاقة أمنا سارة وهاجر بقصة الإيمان الكبيرة ودي اللي أفرد ليها الرسول بولس في رسالة غلطية أصحاح كامل النهاردة عاوز أقولك ممكن تكون شخصية في الظل ممكن تكون مش حاسس ان ليك اي تواجد ولا سيما لو كانت حواليك شخصيات ضخمه او شخصيات كبيره بس اوعى تنسى انه لولا وجود الشخصيات اللي تبان على الهامش ما كانش هتبقى فيه صفحه اصلا بعد الهامش ربنا يبارككم اتمنى نتقابل حلقات جديده والرب معكم